إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اليوم إن شاء الله بحثنا الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح وكنا ذكرنا قبل ذلك أن للحديث الصحيح شروطا خمسة لخصها العلماء في قولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب وتكلمنا عن الشرط الأول وهو اتصال السند ثم عن الشرط الثاني وهو عدالة الرواة ثم عن الشرط الثالث وهو ضبط الرواة ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الشرط الرابع وهو أخطر الشروط كلها وأدقها على الإطلاق ألا وهو الشذوذ وبحث الشاذ هو أعوص بحث في علم الحديث كله وأغمضه أيضا ولذلك لم يصنف فيه أحد من العلماء مؤلفا صنفوا في الشروط كلها ما عدا الشاذ والفرق بين الشاذ والمعلل أن الشاذ أغمض المعلل كما يقول أبو يعلى الخليلي عرفنا علته المعلل وقفنا على وجه العلة فيه أما الشاذ فلا يكاد يوقف على وجه العلة فيه ويخضع لضابط عام وبقية ضوابطه ترجع إلى الملكة وهذا هو سر غموضه وصعوبته أنه يحتاج إلى ملكة تامة وإلى ممارسة طويلة مع الذكاء المفرط وده إشكال الشاذ إشكال الحديث الشاذ ولذلك تجد العلماء الكبار يختلفون فيه فيأتون على حديث ما فبعضهم يقول شاذ وبعضهم يقول صحيح والفصل بينهم يحتاج إلى ملكة تامة كما قلت لذلك سنقف إن شاء الله أكثر من محاضرة في هذا الشرط ربما يطول الأمر قليلا ولكن لن يستوي لك الأمر حتى يحدث لك تصور عن معنى الشاذ والتصور لا يكون إلا بكثرة ضرب الأمثلة كثرة ضرب الأمثلة نبدأ الكلام فنقول أن رواية الراوي أي راوي لا تخرج عن احتمالات ثلاثة أي رواية راوي لا تخرج عن هذه الأنماط الثلاثة أبدا إما أن يخالف وإما أن يتابع وإما أن يتفرد يعني روى حديثا إما يتابعه أحد على نفس الرواية أو يخالفه أحد في هذه الرواية أو لا يخالفه ولا يوافقه يبقى ايه تفرد تمام الحديث الشاذ العلماء لهم فيه ثلاث تعاريف تعريف واسع وتعريف اضيق وتعريف اضيق عشان تحفظ الايه تعريف الثلاث واحد واسع والثاني اضيق منه والثالث اضيق منه اوسع تعريف للشاذ تعريف ابي يعلى الخليلي قال الشاذ هو من فرد به الراوي ثقة كان أو غير ثقة فإن كان غير ثقة فمتروك وإن كان ثقة نتوقف في الاحتجاج به هذا أول تعريف صعب يقول تعريف الشاذ عنده أبو يعلى الخليلي وأبو يعلى الخليلي ده من تلامذة الحاكم والدارقطني وكان من أبناء الثمانين عمر حتى كانت الرحلة إليه وعلى إسناده وله كتاب رائع اللي هو ذكر في هذا التعريف اسمه الإرشاد في معرفة علماء الحديث أو في معرفة علماء البلاد كما هو مذكور في بعض المراجع وقد طبع هذا الكتاب منذ عدة سنوات في ثلاثة مجلدات يقول الشاذ أن ينفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة يعني أي راوي بقى بإطلاق أن ينفرد بحديث فإن كان غير ثقة فحديثه مطروح وإن كان ثقة ما قالش فحديثه مقبول قال نتوقف في الاحتجاج به ده أوسع تعريف التعريف اللي بعده تعريف تعريف شيخه أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين وقد صرح بهذا التعريف في كتابه الماتع علوم الحديث له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث طبع في تركيا من نحو عشرين أو في نحو عشرين عام تقريبا هو كتاب جيد يحتوي على نبذ لطيفة من علوم الإسناد يقول الشاذ هو من فرد به ثقة وليس له أصل متابع أضيق ولا أوسع ولا على مقاس التعريف الأولاني أضيق في إيه؟ آه إن هو ذكر الثقة فقط إنما تلميذه أبو يعلى الخليلي ذكر الثقة وإيه؟ وغير الثقة فيبقى تعريف أبي يعلى أوسع لأنه دخل فيه كل الرواة لأن كل الرواة إما أن يكون ثقة أو غير ثقة أو وسط مختلف فيه فإذا كان تفرد به غير ثقة فلا أن يدخل في المختلف فيه من باب أولى يبقى كأن أبو يعلى الخليلي قال لك هو من فرد به أي راو على الإطلاق مهما كانت درجته ثقة أو مختلف فيه أو غير ثقة خلاص الحاكم أن خصصه بالإيه بالثقة يبقى من فرد به الثقة وليس له أصل متابع ده أضيق من تعريف أبي يعلى وكلا التعريفين عليه مؤاخذات عليه مؤاخذات سنذكرها بعد ذلك التعريف الثالث والأخير والمعتمد هو تعريف الشافعي رحمه الله وقال به طائفة من أهل الحجاز قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لم يروه غيره لكن الشاذ من الحديث أن يروي الراوي مخالفا غيره كلام إيه؟ سبيك سبيك من الذهب يقول ليس الحديث الشاذ إن واحد يروي شيئا لم يروه راوي آخر قال لك لا بل متى يصير الحديث شاذا إذا رواه راو ثقة طبعا إذا رواه ثقة مخالفا غيره ممن هو أوثق منه يبقى ضيق المسألة أكثر من الحاكم بسبب إيه أنه ربطها بالمخالفة قال لك يشترط أن يخالف يشترط إيه أن يخالف وهو ده التعريف المعتمد عند أهل الحديث الشافعي هنا فرق ما بين الحديث الفرد وبين الحديث الشاذ الشافعي كأنه بيرد على الحاكم كأنه بيرد على الحاكم طبعا مش كأنه بيرد على الحاكم يعني أنه جاء بعده يعني لا الشافعي متقدم والحاكم جاء بعديه بكتير لكن كأن الشافعي يرد على هذا التعريف وعلى من تبنى هذا التعريف الحاكم تعريفه للشاذ إيه؟ أن يتفرد به الثقة يعني لم يتابعه أحد ولم يخالفه أحد يبقى كأن الحاكم لا يفرق بين الحديث الفرد وبين الشاذ الشافعي قال لك لا ليس الشاذ هو أن ينفرد الراوي بحديث لم يشاركه فيه غيره مش ده الشاذ لا ده اسمه فرض طب ومال الشاذ إيه عندك قال الشاذ أن يروي الراوي الثقة مخالفا غيره ممن هو أوثق منه سواء كان فردا أو أفراد تمام أنتم فاتحين ودانكم ولا لا ولا أنا مع نفسي كده أنا بقول للبحث الشاذ أعوص الأبحاث وقعدت أخض فيكم في الأول كده عشان إيه عشان تفتحوا ودانكم لأن هذا البحث الذي يتقنه يبقى ماسك علم الحديث بإيده وطبعا إتقانه صعب يعني هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها بالنسبة لعلم الحديث فعشان كده أنا عايز إيه أنا هكرر الكلام أكثر من مرة والأمثلة ستوضح هذه التعاريف كلها يعني قد يبدو التعريف غامضا لكن المثال يوضحه وإن كان الأمثلة برضو في الأول هيكون فيها صعوبة لأن الأمثلة معتمد عليه أسانيد عشان كده أنا عايز اللي معاه يعني كراس يكتب على طول المثال اللي أنا هذكره وأنا سأتيح له الفرصة أنه يكتبه بحيث أنه يتأمله إن إذا تأمله يبدأ تصوره يستقيم نرجع بقى للكلام الأولاني رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنماط إما أن يتابع وإما أن يخالف وإما أن يتفرق يعني حاجة وعكسها إما أن يتابع وإما أن يخالف أدي حاجة وعكسها خلاص وإما أن يتفرد يعني لا يتابعه أحد ولا يخالفه أحد فالشافعي قال لك الثلاثة اللي أنت ذكرتهم دول الشاذ عندي إذا خالف طب إذا وافق قال لك خير وبركة طب إذا انفرد قال لك ده له حكم لوحده يبقى الثلاث أنماط لرواية الراوي نمط واحد فقط اللي الشافعي قال فيه هو ده الشاذ ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لم يروه غيره إنما الشاذ من الحديث أن يروي الراوي مخالفا غيره حلو كده؟ جميل طالما ان احنا قلنا تعريف الشافعي هو المعتمد هنفصصه وهنرجع بقى نرد على الحاكم وعلى ابي يعلى الخليلي من خلال الامثله التي سنذكرها حيث ان الشافعي ربط الشذوذ بالمخالفه فاحنا بنقول المخالفه على قسمين برضه مش اي مخالفه الشافعي يقصدها مش اي مخالفه الشافعي اصل شوف برضه هنرجع نفصص كلام الشافعي لحد ما نضيقه اكتر يعني هو كان قد كده اهو هنخليه قد كده اهو لان الشافعي اطلق المخالفه قال الشاذ ان يروي الراوي مخالفا غيره طب هل المخالفه قسم واحد ولا اكتر من قسم قال لك المخالفه قسمان في حاجه اسمها مخالفه تنوع ومخالفة تضاد تضاد صد رد الشافعي يقصد النوع الثاني ده اللي هو صد رد ده ولا يقصد المخالفة اللي هي الأولى مخالفة تنوع يعني إيه؟ يعني الكلام ممكن يبقى كده صح وكده صح يعني مفيش فيه تعارض من كل وجه انما التعارض فيه شكلي تعارض فيه شكلي زي الاحاديث مثلا اللي نقراها وظاهرها التعارض او نصان ظاهرهما التعارض قال لك ده هم متعارضين بس في الظاهر او في ظن المجتهد لكن في حقيقه الامر مفيش ابدا لا يوجد على الاطلاق دليلان صحيحان يتعارضان من كل وجه ولا يلتقيان دي ما حصلتش ما حصلتش ابدا ان يتعارض دليلان صحيحان من كل وجه يعني مثلا المثال اللي احنا ذكرناه قبل ذلك حديث الميت يعذب ببكاء اهله عليه مع قول الله عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى مش دول ظاهرهما التعارض ولا مش ظاهرهما التعارض ظاهرهما التعارض ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني ما فيش حد يشيل مكان حد واخد بالك وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب كل نفس بما كسبت رهينة دي قواعد عامة لا تتخلى طيب إذا كان الأمر كذلك واحدة عمالة تصوت وتلطم وتشق الهدوم طب والمي ده ذنبه إيه؟ عائشة رضي الله عنها قالت لا الكلام ده مش واحد من أبناء الناس اللي قاله لا عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام قالت والله إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين اللي هو ابن عمر وأبوه عمر بن الخطاب لأن عمر بن الخطاب لما دخل صهيب ينوح عليه فقال يا صهيب أما تعلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ودخلت حفص عليه لما دخلت كما في الحديث اللي في البخاري هي ومجموعة من أرحام عمر بكوا عليه ساعة وكده فنهاها عن ذلك وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فلما رفع هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها قالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين لهم كذابين ولا حد يكذبهم ولكن السمع يخطئ بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى طيب يا أمنا أمال الحديث ده أصله إيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده في واحدة يهودية قال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها وإنها لتعذب في قبرها لكن العلماء ردوا كلام عائشة رضي الله عنها وقالوا ان هذا الحديث لم يرويه ابن عمر ولا عمر لوحدهم بل رواته حفصه ورواه صهيب ورواه المغيره بن شعبه والبخاري رحمه الله أم وفق ما بين النصين لأن ظاهر النصين التعارض زي ما قلت لكم كده ظاهرهم التعارض لكن هل في حقيقة الأمر لما نيجي بقى نبص في المعاني هل فعلا النصان متعارضان من كل وجه؟ لا البخاري أحد الأئمة الذين قالوا لا تعارض بين النصين وحمل هذا على معنى وحمل هذا على معنى وقال لك كده يبقى ما فيش تعارض خلاص حمل البخاري الحديث على إذا ما أوصى الميت بذلك أو أهمل التحذير من ذلك خلاص يبقى هو لما يعذب يعذب لأنه قصر يبقى عذب بذنبه قوا أنفسكم وأهلكم نارا فهو ما وقاش نفسه ما وقاش نفسه ازاي أنه ترك التحذير مما حرم الله وهو كان رأس الأسرة كلها فلتفريطه وتقصيره عذب به مش بالبكاء لا عذب بأنه لم ينبه أو عذب بأنه قال الطموا وصوتوا علي والكلام ده فقال البخاري إيه باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته إذا كان ذلك من سنته يعني هو اللي أوصى بذلك وهو الذي سن مثل هذا الأمر ده اسمه اختلاف تنوع اختلاف تنوع حملنا النص الأولاني على معنى وحملنا النص الثاني على معنى ومما يدل على صحة ترجيح البخاري وفهم البخاري حديث من نيح عليه عذب عليه بما نيح عليه فالنياحة أخص من البكاء النياحة أخص من البكاء لأن البكاء لا يعذب الله عز وجل بدمع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتم عارفين بقى الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم ولما يعني سألوه في ذلك قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون إذا البكاء المحض ليس عليه شيء إنما اللي عليه إيه؟ النياحة يبقى نحمل الميت يعذب ببكاء كلمة بكاء هنا لفظ عام أو واسع يعني المقصود المقصود به النوح خصوصا ويبقى نحمل لفظة البكاء على لفظة النياحة في الحديث الآخر يبقى المقصود بالبكاء في حديث إن الميت يعذب ببكاء أي البكاء الذي إيه يصحبه مناح خلاص كده إذا اختلاف التنوع أن يحمل كلا النصين على معنى يليق به ويبقى كده فكينا الاشتباك الظاهر والتعارض الظاهري طيب في الحديث بقى ايه اختلاف التنوع قال لك راوي مثلا مكثر وليكن الزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العلم الكبير ده كان له شيوخ كثيرون وكان الزهري مجدا في طلب العلم وكان عامل زي القناص إذا وصل لشيخ يسيبه جلد على عظم ما يسيبش عنده علم أبدا يمص وكان يرجع إلى جاريته كان عنده جارية كده تخدمه يرجع مثلا من عند أبي سلمة من عند سعيد المسيب من عند مثلا عروة من عند أبي بكر بن حزم من عند سليمان بن يسار أي واحد من الكبار دول حافظ عشرين ثلاثين حديث خمسين حديث يجي يصحي الجارية من النوم ولا يصحي تصحى كده ايه عماله تعمل كده ولا حدثني ابو سلمه كذا كذا حدثني سعيد كذا كذا تقول يا سيدي مالي ولابي سلمه مالي ولسعيد يقول انما اردت مذاكره العلم افه العلم النسيان وحياته المذاكره فكان كل ما يحفظ شويه احاديث يجي علشان يسمعهم للايه يسمعهم للجاريه فمثل الزهري كل ما ينزل على شيخ من الشيوخ وعنده طائفه كبيره من الاحاديث ياخذها كلها لابد ان يكون مكثرا من الروايه وتجد الحديث الواحد عند مجموعه من الشيوخ لان الشيوخ دول شيوخهم برضه فيهم شيوخ مشتركين خلاص فيقوم بقى الزهري يلاقي عند سليمان بن يسار حديث ويلاقي نفس الحديث عند عروه ويلاقي نفس الحديث عند مثلا ابي بكر ابن حزم ونفس الحديث عند مثلا ابي سلمه ونفس الحديث عن سعيد المسيب كلهم مثلا عن ابي هريره فيقوم الزهري يعمل ايه؟ يقول حدثني عروه وسعيد وابو سلمه وفلان وفلان وفلان عن ابي هريره يبقى يبقى الزهري له كم شيخ؟ خمسه سته وكل الشيوخ دول مردهم الى مين؟ الى واحد بس وهو مين؟ ابو هريره خلاص كده؟ فانا مره كده وانا نشيط انا الزهري بقى ماشي برضه انه ما يكونش ده قذف للزهري يعني ممكن اقعد مره كده انشط واقوم راوي الايه الحديث عن الخمسه دول عن ابي هريره ومره اقعد في مجلس اروي الحديث ده عن ثلاثه بس عن ابي هريره ومره اقعد اروي الحديث ده عن اثنين فقط عن ابي هريره ومره ارويه عن واحد عن ابي هريره يبقى انا عملت كم مجلس أربع خمس مجال مرة أبقى نشيط أجيبهم كلهم ومرة أسقط منهم واحد ومرة أسقط كمان اثنين ومرة ثلاثة ومرة ما يفضلش معايا غير مين؟ غير واحد بس طبعا كل مجلس من مجالس العلم مش كل العدد ده بيحضر ممكن يغيب النهاردة مثلا عشرين ويجي مكانهم عشرة في ده والمجلس اللي بعديه يغيب جماعة ويجوا جماعة في ده ولا ما بيحصلش يعني انت ما تقدرش تقول ان المجلس اللي حاضر النهارده هم نفسهم اللي كانوا حاضرين الاثنين اللي فات ولا هم نفسهم اللي هيحضروا الاثنين اللي جاي انما ايه يقلون ويكثرون فانا دلوقتي قمت راوي الحديث عن الخمسه دول عن ابي هريره كل اللي في المجلس خد الحديث بالنظام ده يقول لك حدثنا الزهري قال حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن ابي هريره المجلس اللي بعديه غاب 10 20 30 وجوم ناس جداد قلت حدثنا فلان وفلان وفلان ونقصت اثنين ثلاثه قاموا اللي في المجلس واخدين الروايه عني ما يقدرش يزود حتى لو عارف ان انا بروي الحديث ده ورويته في المجلس اللي فات عن خمسه ما يقدرش يزود الخمسه الا اذا سمعوا خلاص كده فيطلعوا بقى الطلبه يروا عن الزهري يقول لك حدثني الزهري عن عروه وعن ابي سلمه عن ابي هريره فواحد تاني يقول والله ما سمعته من الزهري الا عن سعيد يبقى واحد بيقول لك انا ما سمعته من الزهري ابدا قط الا عن سعيد فقط فانت بتروي ازاي عن ابي سلمه وبتروي ازاي عن عروه نرجع بقى نشوف بقى اللي روى مين ايه قدره بقى من الضبط والاتقان واحد مغفل كده وقام جايب لاربعه خمسه ولا واحد ضابط متقن وانتوا طبعا نديكم مثال لروايه الزهري عن جماعه حديث الافك حديث الافك رواه عن اربعه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه وعن عروه واظن عن ابي سلمه وعن واحد كمان ارجو ان ما اكونش واهم يعني لكن انا متاكد ان هو عن عروه وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة الاثنين دول في من ضمن الأربعة تمام فإذا واحد اللي سمع الحديث عن الزهري عن سعيد لوحده كان ثقة ثبت واللي روى الحديث عن الزهري عن عروة وأبي سلمة أيضا ثقات أثبات نقول يا جماعة فكوا الاشتباك أنت راجل كبارة وراجل ممتاز وراجل حافظ وضابط فعلا الزهري في المجلس دهوت ما راهوش اللي عن سعيد وأنت راجل صادق وحديثك معتمد وانت يا جماعه كمان انت اللي قريتوا عن عروه وعن ابي سلمه برضه انتوا ناس افاضل وكويسين خالص ومن الاثبات في الزهري والزهري برضه رواه عن عروه وعن ابي سلمه يبقوا انتوا صح وانتوا صح دي اسمها ايه بقى اسمه اختلاف تنوع اختلاف تنوع مرده في الاخر كله للزهري وهو صحيح عنه لكن مره الزهري يكتر ومره يقل الكلام واضح ولا في صعوبه ندي شويه امثله على هذا النمط الحديث ابي هريره الذي رواه الشيخان من حديث معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل وفي روايه العلم وتظهر الفتن ويظهر الشح ويكثر الهرج حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن ابي هريره مرفوعا اللي هو حديث تظهر الفتن ويلقى الشح وينقص العمل ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل خلاص كده الحديث ده رواه ايضا الشيخان واحمد وغيرهم من حديث شعيب بن ابي حمزه الليث بن سعد ابن أخي الزهري يونس ابن يزيد الأيلي إسحاق ابن يحيى عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر كم كده؟ ستة رووا نفس الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إيه اللي حصل؟ ها ماشي يعني شيخ الزهري تغير ها وانتوا تخيلوا بقى معمر الزهري سعيد ابو هريره والجماعه السته دول الزهري حميد ابو هريره ايه اللي حصل في الاسناد تغير شيخ الزهري فمعمر جعله سعيد المسيب والسته دول جعلوه حميد بن عبد الرحمن تمام كده ده اختلاف ولا لا ها الاول خالص احنا هنشوف اختلاف ولا لا تضاد مش تضاد ده نمره اتنين نحقق في المساله دي بعد كده لكن احنا الاول هنشوف ده اختلاف ولا لا انا ما اقصدش اشخط فيكم عشان تقولوا اه اختلاف ها لا ده اختلاف ولا مش اختلاف اختلاف بالاجماع ها انت بتهز راسك ليه يعني نعتبرها موافقه خلاص موافق يبقى ده ايه ده اختلاف ده نمرة واحد أول حاجة تعرف إذا كان اختلاف ولا لا تاني حاجة تشوف ده اختلاف تنوع ولا تضاد هنوجه ده هنا وده هنا ولا هنرميهم الاثنين ولا هنرمي واحد وناخد واحد على حسب بقى ايه التحقيق والقرائن اللي احنا هنقولها ان شاء الله فيما بعد يبقى اول حاجه ده اختلاف اين موضع الاختلاف في شيخ الزهري مره الزهري بيروي عن سعيد ومرة بيروي عن حميد بن عبد الرحمن الذي روى الوجه الأول واحد وهو معمر بن راشد اللي روى الوجه الثاني بتاع حميد ستة ستة شعيب بن أبي حمزة الليث بن سعد ابن أخي الزهري ويونس ابن يزيد الأيلي إسحاق بن يحيى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مين أرجح الستة ولا الواحد؟ طيب والجماعة اللي في النص دول الستة برضه؟ ها؟ شوف لنا أيهم أثبت كده يعني معمر أثبت من الستة دول يعني أنت عندك الليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وعندك يونس بن يزيد أدي ثلاثة من أصحاب الزهد ما أنا فاهم أنا يا سيدي ما تزعلش أنا مش عايز أزعلك أنت قلت معمر أثبت خلاص انت اي حد هيدعي دعوه لازم يثبتها لازم يقيم الدليل عليها يعني علم الحديث مش ايه مش مش كده بال... تشوفه كده تقوم له شكل حلو لا اي دعوه هتدعيها لازم تقيم عليها دليلا هنقول معمر اثبت يبقى هنقول ليه معمر اثبت يعني الستة دول لو اتحطوا على بعض واتعجنوا طلع واحد ما يبقوش زي معمر لو عجناهم في بعض كده ما يطلعوش واحد زي معمر مثلا هنشوف نقوم نبص في تراجم العلماء وتراجم هؤلاء في الزهري خاصة لأن ممكن يكونوا في غير الزهري حلوين قوي وفي الزهري تعبانين فكل ما تفتح ترجمة راوي من دول تشوف العلماء قالوا إيه في روايته عن الزهري على وجه الخصوص لأن ممكن يبقى الراوي تمام وعشرة على عشرة يقول لك في الزهري ضعيف في الزهري ضعيف لكن في غير الزهري ثقة يبقى روايته هنا ما تنفعش خلاص كده فإحنا دلوقتي مبدئيا عندنا واحد وبال ست حطوهم في الميزان أنا كف الطب الستة هو ده الضابط العام اللي أنا عايز أقوله لكم بقى الضابط العام الوحيد في بحث الشاذ إن الأكثر يكسب بس ده كلام عام إلا بقى إذا جبنا حاجة جديدة تخلي الواحد يكسب مفهوم الكلام ولا أنا توهتكم طيب يبقى الضابط العام ابتداء كده ابتداء ثلاثة قبال واحد يبقى ثلاثة اثنين قبال واحد يبقى اثنين ستة قبال واحد ستة قبال اثنين ستة قبال ثلاثة عشرة قبال خمسة العدد الكبير ابتداء نحكم إلا أن يقوم دليل يا إما القليل يغلب الكثير يا إما على الأقل يبقوا إيه كفر سيرهان نقول يا جماعة ماشي انتوا حلوين وما حلوين ومشي حالك وكل حاجة من دول لازم تقيم لها إيه يقيم لها دليلا أنا قلت في التخريج تخريج الحديث ده إن حديث معمر عن الزهري مين اللي أخرجه؟ البخاري ومسلم وحديث الجماعة دول عن حميد الزهري عن حميد مين خرجه؟ الشيخان برضه الشيخان يعني البخاري ومسلم خرجوا الروايتين يبقى ده يديك على طول دليل ان ده اختلاف ايه تنوع لو تضاد ما كانش يبقى في الصحيحين لو تضاد ما يبقاش في الصحيحين كل البخاري ومسلم اتفقوا على ان هم يودعوا الحديث بوجهيه عن الزهري عن ابي هريره يبقى ده صح وده صح تمام نيجي بقى نشوف طب احنا ليه صححنا روايه معمر صححنا ليه روايه معمر قال لك اصحاب الزهري الطبقه الاولى من اصحاب الزهري ثلاثه هم على الترتيب كالآتي مالك معمر سفيان بن عيينة دول ترتيبهم على حسب الإتقان الزهري عبد الله بن المبارك قال إنما أصحاب الزهري ثلاثة مالك ومعمر وسفيان فإذا اتفق اثنان ترجح على الواحد أي اثنين يجوا مع بعض اسمه مالك وابن عيينة ضد معمر يبقى هما الاثنين على معمر معمر وسفيان على مالك يبقى هما الاثنين على مالك وهكذا اي اثنين يتفقوا بالثلاثه دول يبقى هما مقدمين على مين مقدمين على الثالث ده برضه ضابط عام الا ان يقوم دليل ان الواحد معه حق خلاص عشان كده قلت لكم بحث الشاذ عويص بسبب انه هو لا يستقيم لك لا يستقيم لك كله تابع للايه تابع للقراء انت عارف زي القرموط كل ما تمسكه يطلع منه عايز بقى انت ايه عايز بقى كماشة ولا عايز بقى حاجة تكلبش فيها الكلب الحاجة اللي تكلبش فيه دي القرينة بقى والقرينة عايزة اطلاع واسع واسع جدا انك انت تقف على من خلال مطالعاتك بقى في كتب التواريخ والتراجم الكتب المطولة على حكاية تستدل بالحكاية دي على ترجيح رواية الواحد خلاص معمر بن راشد ده نمرة اتنين في الزهري الستة اللي احنا سميناهم دول من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة من أصحاب الزهري فمعمر من المتثبتين ومن أصحاب الزهري الكبار فالعلماء قال لك الزهري ده واسع الرواية فلا مانع أن يرويه مرة عن إيه سعيد المسيب ومرة عن حميد بن عبد الرحمن بنفس الطريقة اللي أنا قلتها لكم في مطلع الكلام ممكن يكون الحديث أخذ الزهري عن ثلاثة أربعة خمسة من شيوخه مرة يجمعهم مرة يفرقهم مرة يخلي اثنين مع بعض مرة يخلي واحد مع بعض ففي المرة اللي هو أفرد فيها الراوي أو رواها عن سعيد المسيب سمعوا منه معمر بن راشد ومرة لما هو رواه عن حميد بن عبد الرحمن سمعوا منه مين؟ الجماعة دول ممكن الستة دول يسمعوه في مجلس واحد وممكن يسمعوه في مجالس متفرقة ها؟ يعني الستة دول ممكن يكونوا كانوا قاعدين والزهري بيحدث بيه عن حميد بن عبد الرحمن وممكن الزهري يحدث بيه عن حميد بن عبد الرحمن في خمس ست مجالس وكل واحد سمع من الزهري الحديث في مجلس ايه؟ منفصل يعني رواية الزهري عن سعيد صحيحة ورواية الستة عن الزهري عن حميد صحيحة عشان كده البخاري قال لك ومسلم قال لك كلاهما صحيح وأم خرج الروايتين بالوجهين في الصحيح خلاص يبقى ده داخل في ايه في اختلاف الايه التنوع انتهينا من المثال الاولاني ناخد مثلا المثال الثاني برضه من ايه لمعمر بن راشد وخالف جماعه آه روى الامام مالك ومسلم حديث مالك عن الزهري عن ابي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن جده اللي هو مين ابن عمر هو ابو بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. مالك وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن عمر الثلاثة دول رووا هذا الحديث عن الزهري عن أبي بكر ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر اسناد ايه رباعي ولا ثلاثي رباعي مش مالك الزهري ابو بكر بن عبيد الله ابن عمر يبقى كم راوي اربعه هم يبقى رباعي ولا ثلاثي يبقى رباعي روى هذا الحديث عن الزهري بهذا الاسناد الثلاثه دول مالك ابن عيينه عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر فإنه ضعيف المكبر يعني إيه؟ عبد عشان عبد أخوه عبيد مصغر مش كده؟ لأن أنت هتلاقي الكلمة دي وأنت شغال في الإيه في الأحاديث ساعات يقول لك إيه؟ والعمري المكبر ضعيف تقوم أنت تروح في حرف الميم في تهذيب التهذيب تدور على المكبر إيه المكبر يطلع المكبر ده أو في العين مثلا العمري المكبر تقعد تدور عليه ما تلاقيهوش لا ده بيبقى حاجة أهل العلم إيه؟ حاجه درجه عندهم انت لو ما انت شغال معاهم في نفس الفن تتوه تتوه يعني مثلا ساعات بيختصروا الاسماء الكتب اسماء الرواه الكلام ده يقول لك وقال ابن القيم في الهدي ايه الهدي ده بقى يعني الحافظ بن حجر في فتح الباري ما يقولش غير كده وقال ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد فانت بقى عشان ايه ممارس للمساله دي اول ما يقول لك الهدي تعرف ان يقصد ايه زاد المعاد وفي واحد تاني يقول لك وقال في الزاد انت مش عارف بقى مين بقى هو بقى زاد المستقنع ولا زاد المعاد ولا انت بقى ايه على حسب ايه على حسب ممارستك لكلام اهل فيقول لك العمري المكبر يعني عبد الله بن عمر العمري واخوه المصغر عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله ثقه وعبد الله ايه ضعيف يبقى انا عندي ثلاثه ثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن أبي بكر عن ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر خالف هؤلاء الثلاثة معمر بن راشد فروى هذا الحديث عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر يبقى إيه اللي حصل في اختلاف ولا ما فيش الأول كده في اختلاف في اختلاف إيه فين الاختلاف شيخ الزهري برضه نفس الايه نفس الموضوع شيخ الزهري الجماعة مالك وأصحابه خلوه عن إيه عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر ومعمر خلاه عن الزهري عن سالم طيب أيهما أسهل من جهة الإسناد رواية معمر لأن لأن الزهري عن سالم عن أبيه حاجة زي سلام عليكم كده اسمها الجادة عند علماء الحديث اسمها الايه الجادة يقول لك فلان سلك الجادة وفي واحد تاني يقول لك فلان سلك طريق المجرة هو طريق المجرة ده الناس رايحة جاية فيه لا طريق المجرة يعني ده طريق على ناحية كده طريق غامض قلما يتكرر في الأسانيد فإذا واحد جابه يبقى حفظه لأن هو على ناحية إنما الزهري عن سالم عن أبيه زي مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى يبقى نايم خلاص كده يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر ماشية معاه زي الحلاوة الزهري عن سالم عن أبيه يبقى كده معمر سلك الجادة وطريق معمر أسهل من طريق مالك لأن الرواية عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قليلة بخلاف الزهري عن سالم الزهري عن سالم هذه جادة مسلوكة مطروقة خلاص كده فالعلماء أبو حاتم الرازي والجماعة الكبار قال لك معمر غلطان قال لك معمر غلطان خلاص احنا لحد كده احنا نقول لأبي حاتم الرازي معاك حق لأن مالك وابن عيينة ضد مين؟ ضد معمر وبعدين كمان عبيد الله بن عمر العمر الثقة ده كمان مع مالك يبقى ثلاثة في الذروة في الثقة والضبط والإتقان قبال معمر يبقى الضابط العام اللي احنا اتفقنا عليه وانت مغمض كده تقوم قايل ايه؟ تقوم قايل الثلاثة يكسبوا إلا أن تكون هناك قرينة تنضاف إلى رواية الواحد يا نخليهم الاثنين زي بعض يا يطلع الواحد مثلا فدلوقتي ايه بقى القرينه اللي معانا تخلي روايه معمر بن راشد فوق اولا المتابعات لقينا مش معمر لوحده اللي روى الكلام ده عن الزهري ده رواه معاه عن الزهري عقيل بن خالد ولقينا صالح بن ابي الاخضر ولقينا النعمان بن راشد وفي كمان واحد او اثنين مفيش في الثلاثه دول عدل غير عقيل عقيل بن خالد زي شعيب بن ابي حمزه كده وزي يونس بن يزيد الايلي وزي ابن جريج وابن ابي ذئب يعني محطوطين كده ايه في طبقه كده مع بعض لكن صالح بن ابي الاخضر والنعمان بن راشد والجماعه دول روايتهم في الزهري لينة ضعيفة لكن مفيش مانع لما يكون واحد مثلا عنده القلب ويجي يشيل معاك صخرة ولا حاجة يعني ايه برضه هتستفيد ده أي حاجة مش يعني ميت ميت لا لما هو ومعمر وعقيل بن خالد وتقوم زائع عليهم النعمان بن راشد وصالح بن أبي الأخضر هيعملوا أي جو خلاص حتى ما كان يعني هم مش قد كده في الزهري لكن هيعملوا حاجة فأنت دلوقتي أصبح معمر مش لوحده ده معمر مع مين؟ مع عقيل بن خالد وعقيل برضه متماسك كويس أحد إيه الطبقة الثانية مثلا أو الثالثة من أصحاب الزهد لحد كده برضه ما نقدرش نحطهم قبال الثلاثة العماليق برضه يعني احنا برضه ايه ادينا المعمر برضه نوع من القوة بس لسه بقى ايه لسه ما يقفوش قدام الثلاثة دول ايه بقى القرينة بقى اللي هنحطها كمان عشان تخلي رواية معمر مقبولة الحميدي لما روى هذا الحديث في المسند عن سفيان بن عيينة عن أبي بكر ابن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن جده نقل هذه المحاورة قال فقال سفيان بن عيينة لمعمر إن الزهري إنما رواه عن أبي بكر ابن عبيد الله في مناقشة أهو يعني سفيان بيقول لمعمر أنت غلطان ده الزهري ما رواهوش إلا عن أبي بكر ابن عبيد الله وأنت إزاي تروي عن سالم فمعمر قال له إيه قال له كان الزهري يأخذ الحديث عن ذا وذا وذا فربما حدث عن ذا مرة وعن ذا مرة فعايز يقول له انا الكلام اللي انت بتقوله انا مش ناسيه وأنا لم أهم وأنا ما غلطتش على الزهري لكن الزهري كانت طبيعته كده ممكن يروي الحديث عن مجموعة من شيوخه مرة وممكن يرويه عن كل واحد على حداء مرة فهو لما حدث بيه عن سالم أنا خدت ولما حدث بيه عن أبي بكر ابن عبيد الله أنتوا خدتوه فإذا رجع هذه القرينة بقى اللي أنا عايز أأكد عليها إذا رجع الثقة الثبت في رواية له تخالف رواية ثقة مثله أو أعلى منه فقالوا له غلط وهم قال أنا ما غلط أنا ما وهم بل أنا كنت متيقظا وأنا واخده من من الشيخ الفلاني إن دي من أقوى القرائن على ثبوت روايته لأن ما عادتش المسألة دلوقتي مجرد رواية دي بقت شهادة بقت إيه؟ بقت شهادة ما عادتش إيه؟ ما عادتش مجرد رواية وهذه المناسبة ويشبه يعني هذا المثال الحديث الذي رواه ابن عيينة النهاردة مين المتهم دلوقتي في الحديث بتاعنا معمر ومين اللي بيراجعه ابن عيينة هنقلب الادوار دلوقتي هيبقى المتهم عندنا هو سفيان بن عيينة فسفيان بن عيينة ده الإمام الكبير روى عن الزهري عن سالم عن أبيه يبقى سلك المجرة ولا سلك الجادة سلك الجادة يعني إسناد إيه إسناد مشهور معروف أحس أنك صدعت طيب هو لا تطمع أن الشاذ من أول مرة تاخده لا هذا شاذ ها يعني هذا شاذ انك انت تاخد الشاذ من اول مره يندر يندر مثاله يعني سفيان بن عيينه روى عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازه تمام اسناد محفوظ اهو ابن عيينه الزهري مش ابن عيينة سالم ابن عيينة الزهري سالم عن أبيه تمام جاء بقى مالك ومعمر مش احنا قلنا أصحاب الزهري الطبقة الأولى كم واحد ثلاثة مالك ومعمر وسفيان ابن عيينة جميل أوي المرة دي بقى سفيان ابن عيينة روى الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ده إسناد موصول ولا منقطع موصول ليه كل راوي أدرك شيخه وسمع منه طبعا الزهري أدرك سالم وسمع منه وطبعا سالم أدرك أباه وسمع منه وابن عمر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا منقطع ها أكيد يعني خلاص يبقى متصل ولا لا يبقى متصل جاء بقى مالك ومعمر الاثنين اللي ايه اللي هم من اصحاب الزهري الكبار بقى فروي هذا الحديث عن الزهري عن سالم ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يبقى عملوا فيه ايه ايه اللي حصل في الاسناد سقط ذكر مين ابن عمر سقط ذكر ابن عمر من الاسناد ده اسمه ايه بقى مرسل انتوا فاكرين طبعا احنا واحنا بنعرف ايه الشرط الاولاني خالص اللي هو اتصال السند احنا ذكرنا فيه الايه المرسل وعرفنا المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة يعني ينسب إليه فعل أو قول أو تقرير أو أي شيء في زمانه صلى الله عليه وسلم ده كله يبقى إيه مرسل وسيان قال ذلك تابعي صغير أم كبير كله اسمه إيه اسمه مرسل يبقى مالك ومعمر أرسله وسفيان عمل إيه وصلوا ابتداء كده مين صح لا مالك ومعمر انتوا دلوقتي عرفتوا انا قلت ايه؟ قلت ابتداء كده من غير احم ولا دستور واحنا مغمضين كده اهو يبقى الاثنين مش كده واحنا مغمضين كده اهو يبقى ايه الاثنين احنا في اول مرحله بنوزن بالكيلو اول مرحله بنوزن بالكيلو اثنين قبال واحد اول حاجه الا ان تقوم قرينه مع روايه الواحد تقوم ترفعه للاثنين او ترفعه فوقهم كمان يبقى زيهم يبقى اعلى منهم ماشي كده يبقى ابتداء كده اتنين وبعدين دول مش اي اتنين ده مالك وما ادراك من ما مالك مالك خير من ذلك ها حافظين حزب المزارع طيب وبعدين معمر بن راشد الحدان يبقى هما الاثنين يكسبوا ابتداء سائر النقاد الكبار بقى البخاري وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي والدار قطني والترمذي كل الأئمة دول قال لك رواية مالك ومعمر أصح رواية مالك ومعمر أصح طيب لما نيجي بقى عملنا بحث كده على المسألة ديت لقينا إن سفيان بن عيينة رجع مين اللي راجع سفيان بن عيينة؟ الحميد في المسند بعد ما روى الحديث دهوت قال فقلت لسفيان إن مالكا ومعمرا يخالفانك أنت وصلته وذكرت ابن عمر وهم الاثنين ما ذكروش ابن عمر هم أرسلوه وأنت وصلته وروى هذه الحكاية أيضا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة وظن بشر بن الحكم برضه رواه عن سفيان بن عيينة روجع سفيان أكثر من مرة في أكثر من مجلس كل ما يسمعوه بيروي الحديث يقولوا مالك ومعمر بيخلفوك فكان يجاوب يقول ايه يقول احلف لك احلف لك سمعته من الزهري مرارا لا احصيه يعيد القول فيه ويبديه سالم عن ابيه هل ايه رايك في السكع ده شوف عباره كده ايه احلف لك احلف لك سمعته من الزهري مرارا لا أحصيه يعني لا مرة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا خمسين لا ده حاجات أكثر ما أعرفش عد يبقى كل ما يجد عند الزهري يقوم لطشه بالإيه بالإسناد ده سمعته من الزهري مرارا لا أحصيه يعيد القول فيه ويبديه زي اللي بنى ببقه رايح جاي سالم عن أبيه سالم عن أبيه سالم عن أبيه يبقى أنا وهم سفيان إزاي هو لو سفيان ما قالش الكلمتين دول كنا قلنا اه مالك ومعمر يكسبوا لكن ده انت بتكلم مين بتكلم سفيان بن عيينة اللي هو ثقته في الذروة وراجل مش مختلط ولا مخ مفوت ده بيقول لك سمعته مرارا مش مرة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين أنا بقى لو هواهم واحد في الإسناد ده يبقى واهم مين؟ هواهم الزهري ما لكن ما وهمش سفيان يبقى الزهري اللي غلطان لكن سفيان إن جاز أن يهم سفيان في الرواية أن يوصل حديث مرسل ودي مسألة سهلة ممكن يقع فيها مالك وغير مالك فلا يجوز لنا أن نغلطه في شهادته على نفسه بالحفظ لو جت الرواية رواية مجردة بس كده هنقبلها لكن يقال له غلطت يقول ما غلطتش ده أنا سمعته مرارا مرارا لا أحصيه يعيد القول فيه ويبديه سالم عن أبيه أقول لك القرينة دي من أقوى القرائن على أن سفيان بن عيينة حفظ وأنا لا أستطيع أن أوهمه بوجه من الوجوه ولذلك هذا أغرب تعليل للحفاظ قابلني في حياتي أنا لم أقابل تعليلا اتفق عليه الكبار ولم يصادف وجه الحق عندي مثل هذا التعليل من أغرب التعليل الحقيقة التي وقفت عليه لو كان لازم واحد يبقى غلطان يبقى الزهري ويبقى الزهري مرة رواه مرسلا ومرة رواه موصولا فوهم فيه لكن الزهري النجم لا نستطيع أن نوهم الزهري إلا بدليل لا سيما مع قول إيه؟ مع قول مسلم الذي رواه في كتاب الإيه؟ الأيمان والنذور لما روى الحديث اللي بيرويه آه الزهري أظن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وراجع الحديث هل هو عن حميد ولا لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف الرجل فقال ولات فليقل لا إله إلا الله وإذا قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق لو قال له تعالى نلعب قمار حتى لو ما لعبش فليتصدق ويقاس على هذا من قال مثل هذا اللغو ودعا غيره إلى فعل المناكر كأن يقول تعالى نشرب الخمر أو تعالى نزن فليتصدق قال مسلم بعد رواية هذا الحديث لم يقل هذا الحرف في الحديث من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليصدق لم يقل هذه الجملة إلا الزهري ولم يشاركه أحد فيها ثم أردف قائلا وللزهري نحو من تسعين حديثا أو تسعين سنة لم يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد يعني الزهري له تسعين حديث أو نحوها لم يشاركه أحد قط فيها وأسانيدها جيدة يعني ثابتة فالزهري لما انفرد بتسعين سنة وتقبل عند سائر أهل العلم يبقى الدليل ده نرد بيه على مين بقى ها أما لو جابها ولد ذكر كده شوف بقول لكم لازم يكون في ايه تلقطها وهي طايره كده ها احسنت احسنت يرد به على التعريف الاولى للشاذ مش الحاكم قال ما تفرد به ثقه يبقى هو ده الشاذ والشاذ مردود طبعا والبرديجي قال لك ثقه او غير ثقه قال طب احنا بنرد عليهم بالكلام ده نرد عليهم بمفاريد الزهري مفاريد الزهري لو احنا هنمشي تعريف الحاكم يبقى التسعين حديث بتاع زوري هنرميهم في, في الارض ليه لان زوري كده تفرد وما فيش حد تابعه والحاكم لما عرف الشاذ قال ايه قال ما تفرد به ثقة وليس له اصل متابع مش الكلام ده قلناه وابو يعلى الخليلي لما عرف الشاذ قال ايه ما تفرد به الراوي ثقة كان او غير ثقة فان كان غير ثقة فمطروح وان كان ثقة فنتوقف فيه يبقى ده دليل على ايه هذا دليل نرد به تعريف الحاكم للشاذ وتعريف ابي يعلى الخليلي للشاذ مع جملة أدلة هنقولها بس من إيه؟ أما نخلص بقى موضوع الإمام الشافعي ونرجع تاني للحاكم وأبي يعلى الخليلي. خلاص كده؟ فنرجع بقى لسفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. فنقول إن إنكار سفيان بن عيينة على من قال له وهمت هذا قرين من أقوى القرائن على حفظ سفيان. ولو كان لنا بالضوابط الحديثية أن نعين واهما في هذا الإسناد لعينا الزهري ولكن الزهري إمام كبير ولم يقم دليل على وهمه فالصواب أن الحديث من الوجهين محفوظ عن الزهري فمرة قصر الزهري في إسناده ومرة نشط والعلماء كثيرا ما يجمعون بين الروايات بمثل هذا القول يقول لك مرة ينشط فيرويه مرفوعا ومرة يكسل فيقصر به إما أن يجعله مرسلا وإما أن يجعله موقوفا ده اختلاف تنوع أهو اختلاف تنوع عملنا إيه فيه حملنا رواية سفيان على إيه على معنى وحملنا رواية مالك ومعمر على إيه على معنى يبقى الكل الحمد لله أنا حافظ وكل حاجة والحديث موجود كده وموجود كده تمام طيب نيجي على حاجة كمان المجني عليه فيها معمر ابن راشد وقباله برضه سفيان وايه ومالك البخاري رحمه الله روى حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تسقط في السمن عندك علبة سمنة ولقيت جوه العلبة فار فار ميت تعمل ايه في السمنة ها انت تعمل ايه طيب ماشي وايه كمان قال لك اذا كانت جامده ناخدها وما حولها فنلقيها واذا كانت مايعه كده وكلها عباره عن سايحه في بعضها كده نقوم رامين العلبه كلها ده الجواب اللي انا سمعت فيه هل من جواب اخر ربنا يعزنا وياكم المايع ها لو مايع ما تلزمناش ولا ايه احنا بنحب الاستقامه ها يعني موافقين على ال- على التفصيل ده ها حد عنده كلام تاني شوفوا بقى اما اعلمكم ايه ادب من اداب الصحابه اذا سمعتني ساروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتقدمه بقول حتى تسمع الحديث لاحتمال ان ان تقول كلاما بخلاف الحديث يبقى كده ايه كده وقعت في حاجه مش كويسه ده نوع من الادب نوع من الادب حتى لو كنت انت ايه حافظ الحديث ومستيقن حتى لو انت حافظ الايه الحديث ومستيقن دليل كده احاديث كثيره جدا ولان ده حشي انا بحط حشي مش عايز اطلع عن الموضوع هقول دليل واحد بس انك ممكن تبقى مستيقن وحافظ الحديث وتسكت لحد ما تسمع الحديث ده نوع من الايه ده نوع من الادب حديث ابي واقد الليثي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر هم طبعا بيحجوا يوم النحر يعني ايه يعني بيحجوا فقال لهم ايه اي شهر هذا احنا في شهر ايه قاموا قايلين الله ورسوله اعلم قال لا هو حد بيحج في شوال ولا بيحج في محرم قال هم عارفين يقينا يقينا انه ذو الحج شوف الذكاء بتاع الصحابه واللفته الحلوه بتاعتهم مش العاده ان النبي صلى الله عليه وسلم يسال السؤال المباشر ده طالما سؤال مباشر يبقى اكيد وراه حاجه اكيد وراه حاجه طالما مباشر اذا كان احنا في منى اهو عمالين نذبح والضحايا والبتاع وال- والهدي والكلام ده فيجي يقول لي احنا في شهر ايه اكيد السؤال ده وراه حاجه ولذلك قال ايه فظننا انه سيسميه بغير اسمه جايز يكون نزل تشريع يخلي بدل ذو الحجه يخليه اي حاجه تانية فلانهم متادبين ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بقول لا يقولون حتى يقول ولا يفعلون حتى يامر قاموا واقفين قالوا الله ورسوله اعلم قال اليس ذا الحجه قالوا بلى يبقى ما غيرش قال أي بلد هذا كان المفروض بقى طالما ما غيرش في الإجابة الأولانية يقوم على طول يقول له إحنا في البلد الحرام لا قاموا واقفين برضه قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس البلد الحرام قالوا بلى قال أي يوم هذا كان المفروض خلاص بقى يعني كان خايف من الأولانية أحسن الثانية تيجي مخالفة طب الثانية جت مع الأولانية خلاص فكان المفروض يتوقعوا ان ايه ان يقولوا له يوم النحر وهم على طول قايلينها كده اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال اليس يوم النحر قالوا بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا فجاب قضيه ملهاش حرمه كان العرب الواحد عايز من ده قرشين يذبحه وياخد القرشين ايه يعني ايه يعني لما يروح فطيس هو خلاص كده عجبته فلانه الفلانيه بنت علان العلاني ومهاجم عليها واخدها ايه يعني المشكله يعني كانت المساله عد- عندهم ايه مساله بسيطه يعتدي على الاعراض وعلى الدماء وعلى الاموال زي سلام عليكم لكن ما يقدروش يعتدوا في الشهر الحرام ولا في البلد الحرام فقضية حرمة البلد واليوم والشهر مستقرة عندهم إنما قضية الدماء والأعراض والكلام ده ده حاجة سبهللة عندهم فحب يقول لهم بقى زي ما أنتوا مستقر في دماغكم حرمة البلد الحرام والشهر الحرام ويوم النحر أهو بقى الدماء والأعراض والأموال زيها بالظبط عند ربنا فبدأ بإيه ببساطة المستقر عندهم فيقوم يسألهم على حاجة هم حافظينها بس ما يقدرش يتكلم كنوع من ايه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ايه؟ لا تقل حتى يقول، ربما يكون في حديث أنت لا تعلمه يبقى إيه الفتوى بتاعتك طلعت على خلاف الحديث ساعتها بقى إيه تعض بنان الندم إن أنت قدمت قولك قبل سماع الإيه؟ قبل سماع الحديث. آه الحديث ده اللي احنا بنتكلم عنه رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم إيه الحكم قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وكلوا سمنكم تمام كده الحديث ده رواه مالك وابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن مين؟ عن ابن عباس عن مين؟ عن ميمونة رضي الله عنهما وساق الحديث بهذا الايه؟ بهذا المتن معمر رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ده طريق الجده ولا المجره طريق الجده زي الزهري عن سالم عن ابيه برضه الزهري عن سعيد عن ابي هريره اسناد صحيح على شرط الشيخين في مخالفه ولا لا فين المخالفه ها ميمونه جميل يبقى ايه اختلفوا في صحابي الحديث صحابي الحديث اللي هو الصحابي اللي روى الحديث خلاص كده دي مخالفه في حاجه كمان في شيخ الزهري مالك وابن عيينه خلوا شيخ الزهري مين عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ومعمر خلوا شيخ الزهري مين سعيد بن مسيب البخاري روى عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا مرارا لا احصيه يقول فيه ابن عباس عن ميمون وسفيان قيل له الا ترى معمر بن رشد يرويه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال ما سمعناه من ما من الزهري الا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون البخاري وابو حاتم الرازي والدار قطني غلطوا معمر غلطوا معمر وقال لك ان معمر غلط الذهلي محمد بن يحيى صاحب كتاب علل حديث الزهري علل حديث الزهري الذهلي صاحب علل حديث الزهري ها انا عمال اقلقل الراء اهو عشان ما يتلخبطوش في بعض اللي هو بيسمى الزهريات علل الحديث الزهري ده اسمه الزهريات موضوع الكتاب ان محمد بن يحيى الذهلي حد عارف محمد بن يحيى الذهلي مش ده شيخ البخاري اللي كان بينه وبين البخاري مشكله ولا ما كان اغلبكم مش حاضر احد مجالسنا في صحيح البخاري في ترجمه البخاري اه ترجمه البخاري احنا قلنا فيها ان محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري عمل مع البخاري مشكله مش كده هو ده بقى ده عمل كتاب اسمه علل احاديث الزهري وهو من امتع الكتب وكان يقال اعلم الخلق بحديث الزهري الذهلي ليه راجل متخصص بقى جاب احاديث الزهري كلها وقعد بقى يفصصها بقى ويشوف المتابعات والمخالفات وبين لك العلل والكلام ده فراجل حديث الزهري زي الميه بالنسبه له وطبعا محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري إمام كبير في علم الحديث وفي الفقه وفي العقيدة على نحو ما ذكرناه في ترجمة البخاري فالزهلي لي باللام لما روى الحديثين دول في الكتاب بتاعه قال كلا الطريقين عندنا محفوظ يعني قال لك ايه ده اختلاف تنوع ولا تضاد بقى تنوع قال لك كده صح وكده صح الزهري واسع الرواية مرة يروي عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ومرة يروي عن أبي عن سعيد بن عن أبي هريرة ده رأي مين؟ رأي الذهلي شيخ البخاري إنما رأي البخاري بقى أبو حاتم الرازي والدرقطني قال لك لا مالك ومعمر أصح ومعمر غلطان طيب قال لك ده احنا هنغلط معمر كمان من حاجة كمان من حاجة أخرى وهو المتن احنا قلنا متن حديث ميمونة إيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال إيه خذوها ما حلها إيه وألقوها وكلوا سمنكم طب حديث بقى أبي هريرة اللي معمر رواه قال لك إيه قال لك إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فألقوه إيه الفرق بين المتنين يعني أجمل في الرواية الأولى وفصل في الرواية الثانية تمام الرواية بتاعت ميمونة أجملها صلى الله عليه وسلم ما قالكش السمنة إذا كانت جامدة ولا ميعة إنما قال إيه خذوها وما حولها وكلوا سمنكم سواء كانت جامدة ولا إيه ولا ميعة يعني فأرة وقع في سمنة مايعة أنا هجيب المغرفة كده واسعة شوم واخد الفار بالمغرفة وشوية سمنة حواليه أكل الباقي ولا ماكلوش؟ حديث ميمونة أكله ولا ماكلوش؟ أكله ها جميل أوي لذيذ يبقى حديث ميمونة فصلنا ولا ولا ما فصلناش؟ ما فصلناش قال لك خدها بالمغرفة كده وكل الباقي إنما حديث أبي هريرة فصل قال لك إن كان جامدا يبقى تاخد الجامد اللي حواليها وإذا كان مايع ترميه كله بيها. البخاري بقى عشان يعل رواية معمر ديت في الصحيح جاب فتوى الزهري. جاب بإسناده فتوى الزهري أن الزهري سئل عن فأرة وقعت في السمن قال خذوها وما حولها وكلوا سمنكم. فقال لك الزهري لو كان عنده هذا التفصيل اللي موجود في رواية معمر لقال به لأن هو المقدم على الرواية المجملة أنا عندي مجمل وعندي مفسر عندي مجمل وعندي مفسر فلو كانت الرواية المفصلة المفسرة دي اللي هو إن كان جامدا إن كان مائعا لو كانت دي عند الزهري ما كانش قال لك خذوها ما حولها وكلوا سمنكم كان قال لك إذا كان جامدا وإذا كان مائعا ويبعد أن يكون الراوي عنده الحديث ويفتي بخلافه قال لك ايه قال لك يبقى روايه معمر معله بوجهين الوجه الاولاني ان مالك بن عيينه خلفوه خلوه من مسند ميمون الوجه الثاني ان المتن بتاع حديث ابي هريره اللي هو روايه معمر بن راشد فيه تفصيل ان كان جامدا ان كان مائعا انما حديث مالك بن عيينه ليس في هذا الايه ليس في هذا التفصيل وروايه الزهري بترك التفصيل تؤيد روايه مالك بن عيينه عنه بترك التفصيل ايضا خلاص ادي احنا قدامنا علماء جماعه رجحوا روايه ميمونه اللي هو مالك بن عيينه وجماعه والزهري وهو من هو بالذات في حديث الزهري قال لك كده الطريقان عندنا ايه؟ عندنا محفوظ يبقى شوف العلماء في هذا البحث انت تتوه لو انت ما انتش متمكن يعني تبقى محتار يا ترى تخالف البخاري وابو حاتم الرازي ولا تخالف محمد بن يحيى الزهري امران احلاهما مر وتبقى ما انتش عارف تروح فين تروح هنا ولا تروح هنا ده سر صعوبة الحديث الشاذ سر صعوبة الحديث الشاذ وعشان بقى تحكم بالشذوذ أو تدفع الشذوذ محتاج إنك أنت تسلك مسالك أخرى غير مجرد الرجوع إلى القواعد العامة إن الأكثر مقدم على الأقل دي القاعدة العامة اثنين قبال واحد يبقى اثنين ثلاثة قبال واحد يبقى ثلاثة لحد بقى ما نشوف الوحيد دهوت أو الأقل معاه قرائن ولا إيه عشان نرفعه أو إما نخليه زيهم وإما نرفعه عنه فالشاذ بحث دقيق جدا وله مشكلة تانية له مشكلة تانية والمشكلة دي واضحة غاية الوضوح عند الفقهاء عند الفقهاء في حاجة اسمها زيادة الثقة إذا زاد الثقة شيئا طب زيادته مقبولة ولا مردودة ولا نتوقف فيها الفقهاء كلهم كده قال لك إذا زاد الثقة زيادة فمقبول يبقى عندهم ما فيش شذوذ عندهم ما فيش شذوذ ولذلك هم لا يعلون حديث بالشذوذ طب الشذوذ ده بحث المحدثين ولا الفقهاء بحث المحدثين طب الفقيه اللي هو لا يلتفت لكلام المحدثين هياخد مئات الأحاديث التي أعلها أهل الاختصاص وطلعوا منها فقه وده الحاصل بكل أسف في الكتب الفقهية تعارف لو إحنا اتبعنا قواعد المحدثين كثير من المعارضات الموجوده في الكتب الفقهيه للاحاديث ستسقط وبدل المساله ما فيها ثلاث اربع اقوال هتلاقي فيها قولين بس او قول واحد ايه اللي فرع المساله وجاب اقوال كتيره كده زياده العلماء قال لك دي معلق الفقيه قال لك ده ثقه وزيادته مقبوله عندي حتى بقى اما اشتغل بيها يوم يشتغل بها يخصص بقى العام ويقيد المطلق ويحكم بال- بالنسخ والكلام ده فلو ان الفقهاء اتبعوا المحدثين في هذا الباب لسقطت كثير من الاحكام التي اسسوها على زيادات حكم علماء الحديث بشذوذها عشان كده آه، الاخواننا اللي ممكن ساعات كده يبعت لي واحد يقول دماغنا و- دماغنا وجعنا من كتر البتاع عايزين حاجه عايزين آه، طحين عايزين طحين عايزين دقيق انت كنت عمال تجعجع كده وعمال تتكلم في الحديث رايح جاي رايح جاي طب والاخر ايه؟ ما احنا عمالين نشتغل اهو علشان نرجع نقول لك الفوائد دي علم الحديث لو لو طبق تطبيقا صحيحا لراحت كثير من الاحكام اللي عثرت على المسلمين الفقه وعثرت عليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ياما احكام محطوطه متركبه على زيادات شاذه لو الاحكام دي مش موجوده كانت الدنيا الناس بقت اسهل من كده عشان كده لا- لابد في ال- الفقه ان يتعاون المحدثون والفقهاء المحدث يشتغل والفقيه يستناه بعد ما المحدث يخلص شغل يقول له اتفضل ادي المتن الصحيح بتاع الحديث شغل مخك بقى يبتدي الفقيه بقى يشغل مخه في المتن ده وطلع لنا الفايده دي والفايده دي والحكم ده والحكم ده من الحديث الصحيح طب والزياده دي يقول له الزياده دي ما ينفعش انك تستدل بيها لانها شاذه خلاص يوم الفقيه يريح نفسه وما يجيش يقول فان قلت كيف نفعل بقوله كذا قلت نفعل كذا وكذا هريحك من بحث ده انما هتجاوب عليه بسطر واحد فان قلت كيف نفعل بكذا وكذا اقول لك حكم العلماء بشذوذها ارميه خلاص ونريح دماغنا لو احنا هنمشي كده في الفقه هنستريح وهتجد الفقه اكثر سهوله من الان الصحابه كان الفقه بالنسبه لهم كانوا يتعبدون الله عز وجل ب- بهذا الفقه وكان قلبهم كله مفعم بمحبه الله ورسوله وما شعروا ابدا بضيق في حكم شرعي انما الضيق اللي موجود في بعض الاحكام الشرعيه سببه انه مؤسس على احاديث ضعيفه او مؤسس على زيادات شاذه عشان كده بنقول ان هذا العلم خادم وهو اخطر العلوم كلها لان كل العلوم مبنيه عليه العقيده مبنيه عليه الفقه مبني عليه تفسير مبني عليه اسباب النزول مبني عليه حتى الكتب المنسوبه للعلماء مبني عليه كتاب زاد المعاد ايش عرفك انه لابن القيم طريق من طرق اثبات ان الكتاب ده لفلان الفلاني الاسناد الى الكتاب يقول لك هذا الكتاب رواه فلان عن المؤلف وعلان عن الذي رواه عن المؤلف وننزل بقى بالاسناد بتاعنا ده احد بل من اقوى بل هو اقوى طرق اثبات الكتاب الى صاحبه زي ما بنثبت الحديث لراويه كذلك نثبت الكتاب الى صاحبه عن طريق الاسناد وفي طرق أخرى لإثبات أن الكتاب ده بتاع فلان فلان لكن منها بل من أهمها بل أهمها الإسناد إلى صاحب الكتاب فعشان كده إزاي نفرق بقى ما بين زيادة الثقة وما بين الشذوذ ده بقى هو المشي على حد الموسى عارف الموسى الموسى يعني اسمه الموس الموس لما تكون ماشي على حد الموس اللي عايز يفصل ما بين الشذوذ وزيادة الثقة كأنما يمشي على حد الموسى عشان كده ما يعرفش يفصل في المسألة دي إلا واحد قضى ردحا طويلا من الزمن مع جودة النظر والقريحة في هذا العلم فأنت بقى تدرب نفسك تبتدي تدرب نفسك هتلاقي في الآخر لما تلم كل الأحاديث العلماء قال لك فيها شاذ وتقعد تقرأ فيها هتلاقي في الآخر كده حاجة اتبنت جوه صدرك حد معين كده انت تحس بيه ما تعرفش تعبر عنه ما تعرفش تعبر عنه تقول ده شاذ اثبت تلاقي لسانك اتربط لكن لا يكاد يخطئك الصواب يعني اقول لكم مثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد والترمذي و- والنسائي من حديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك وابزق خلفك أو شمالك إن كان فارغا وادلكه برجلك اليسرى يبقى دلوقتي إذا أردت أن تبزق تبزق فين وفين وما تبزقش فين وفين فلا تبزق بين يديك ممنوع حد يتف في الإبل النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد تف في الإبل فتغيظ عليه وقال إن العبد ينصب وجهه تلقاء ربه ازاي تف قدام ولذلك قال لك ما تحطش الجزمة قدام إنما تحطها عن شمالك أو بين رجليك خلاص يبقى أنت لو حبيت تتف في الصلاة ما تتفش قدام ولا عن يمينك لكن هتبصق فين خلفك أو عن شمالك إن كان فارغا يعني جالك خنزب مثلا الشيطان الملعون اللي بيجي يوسوس لك في الصلاة وبتاع ده فأنت عايز تتف في وشه ها فبتلف تفة كده إيه آه يعني آه رمز التفة ليه لأن أنت لو واحد عن شمالك واديتها له ها ولا سيما إذا بقى جبتها من جوه خالص ولطعتها على وش اللي, اللي على شمالك هتبقى مشكلة ها فأنت بتلف إيه حاجة كده إيه بدون ريق يعني حاجة إيه يعني رمز تفة كده خلاص وإذا تفيت قال لك إيه وعن شمالك إذا كان إيه إذا كان فارغا لكن إذا كان مليان في واحد جنبك يبقى تف بين قدميك وتدلكه بقدمك اليسرى تمام اللي روى الكلام ده يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحارب الإمام أحمد لما روى الحديث ده في الإيه في المسند قال إيه قال ولم يقل وكيع ولا عبد الرزاق وابصق خلفك اصل ابصق خلفك دي معناها ايه انه هيتضير في الصلاه ولا لا هيستدبر القبله مش كده فدي مشكله برضه هتستدبر القبله ازاي عشان تبصق خلفك طب امتى تبصق خلفك في, في, في حديث يحيى عن سفيان اذا لقيت شمالك مليان فانت مضطر بقى تستدير وتديها للي وراك ها بس انت كده هتستدبر الايه القبل فان الامام احمد حب ينبهك قال لك ده وكيع وعبد الرزاق من اصحاب سفيان الثوري رووا الحديث ولم يقل واحد منهما وابصق قلبك يبقى اتنين قبال واحد يبقى يحيى القطان قبال مين قبال وكيع وعبد الرزاق بن همام الصنعان ابتداء كده مين يكسب الاثنين انا ما اعرفش انتوا هايبين ليه عشان بشخط أه. ابتداء كده اثنين ولا واحد اثنين واحد خلاص اثنين يكسبوا ويجي بعدهم الواحد تمام كده بس لما تقرا ترجمه يحيى القطان قلبك يرافض ليه قال لك يحيى القطان ده ده بتاع سفيان الثوري هذا راوية سفيان ولما جم يعدوا أصحاب سفيان الثوري على حسب الإتقان قاموا حاطين يحيى وبعدين وكيع وأحمد بن حنبل يقول لك يحيى القطان لا يتقدمه أحد في قلبي وقعد يتكلم فيه بقى كلام ويتغزل فيه ويحيى بن معين الأئمة كلهم حتى لما جاء شعبة كان مختلف مع واحد في حديث فالمهم ايه قالوا له طيب من ترضى ما احنا لازم يكون في حكم بيننا وبينك من ترضى قال ارضى بالاحول الاحول ده مين يحيى القطان كان احول كان ايه احول عنده حول يعني فبعتوا له فقضى على شعبه غلطه يعني فقال اف ومن يطيق نقدك يا احول واخد بالك يعني كان يحيى معروف يعني بالتثبت حاجه تانية خالص يحيى القطان ده فلما يكون حاجة تانية يحيى القطان وراوية سفيان الثوري كمان وهو رأس أصحاب سفيان كلهم ده بعيد عليه يحفظ حاجة من سفيان مش عند الباقيين بعيدة يعني لا طبعا مش بعيد طب انت عايز تصل الى وجه الحق في المساله دي وموقف او موقع يحيى القطان مخوفك انك انت تغلط يحيى وهو بالمكانه دي كلها مثلا شوفوا بقى الجهد اللي انت ممكن تبذله عشان تصل الى نتيجه في الاخر تقول ايه تقول لعل ولعل بعد النتيجه بعد الجهد اللي هتبذله تقول لعل ولعل اول حاجه انت مطلوب منك تعملها تشوف اصحاب يحيى القطان اتفقوا عليه في الزياده دي ولا اختلفوا عليه خلاص احنا بحثنا الان مش في يحيى يحيى خلاص خوفنا وقمنا راجعين لورا درجه هنفتش في مين في اصحابه اللي هم وراه تلامذته يعني لقينا روى هذا الحديث عن يحيى القطان أبو موسى الزمن محمد ابن المثنى ادي تعظيم سلام انت وهو اه محمد المثنى حاجة كبيرة أوي ورفيقه محمد بن بشار اللي دايما مسلم يقرن بينهم في الايه؟ في الصحيح وعبيد الله بن سعيد بن قدامة أبو قدامة السرخسي عند النسائي وأحمد بن حنبل ومسدد ابن مسرهد يبقوا ده كام؟ خمسة كلهم اتفقوا على يحيى في الزيادة دي يبقى يحيى قالها ولا لا؟ قالها طبعا إلا في رواية الحاكم لأن الحاكم رأى عن طريق مسدد ابن مسرهد فما جابش الزيادة دي فقد يكون تقصير من أبي العباس محمد بن يعقوب شيخ الحاكم لأن الحاكم قال هذا لفظ محمد بن يعقوب تمام؟ يبقى يحيى القطان قالها ولا ما قالهاش؟ قالها لأن أصحابه كلهم اتفقوا عليه. لكن افترض إن الخمسة دول ثلاثة منهم قالوها واثنين ما قالوهاش. يبقى ساعتها بقى نشوف الثلاثة وزنهم إيه والاثنين وزنهم إيه ونقول ده وهم على يحيى ما وهمش على يحيى، يحيى قالها لا يحيى ما قالهاش. يبقى بحثنا إيه؟ هيكون في تلامذة يحيى القطان مش في يحيى، لكن حيث كلهم اتفقوا على يحيى يبقى خلاص يحيى قالها. يبقى تلامذته براءة. هنطلع فوق تلامذته نوصل لمين؟ ليحيى نفسه. هل وافق يحيى القطان احد من اصحاب الثوري يعني يحيى لما روى عن الثوري هل وهم على الثوري هنبص احنا قلنا الراوي روايته ثلاث لها ثلاث احوال ايه اما ان يخالف اما ان يوافق اما ان يتفرق فاحنا هنطبق الكلام ده على روايه يحيى القطان هل يا ترى يحيى القطان تبع ده احنا عندنا احمد بن حنبل رحمه الله قال لنا ان عبد الرزاق ووكيع ما قالوهاش يبقى خولف ولا تفرد ممكن تخولف ها ونجمع بين الاقوال لا تفرد ولا خالف تخولف وخلاص ها توبع من مين لا ده احمد ده تلميذه احنا عايزين واحد من طبقه يحيى القطان تفرد يحيى الزياده اصحاب سفيان ما قالوهاش يبقى ايه تفرد عنه اصبح عندي اتنين ما قالوهاش وبل يحيى القطان ندور في الاسانيد تاني هل وافق يحيى القطان احد ولا خلفه حد ولا ايه الحكايه فقمنا مشينا كده في وسط الاسانيد في وسط الاسانيد عثرنا على كمان اتنين الحسين بن حفص والحسين بن حفص ده كان من الملازمين لسفيان الثوري وهذا كان رجلا جوادا كان بيصرف على عمرو بن علي الفلاس والجماعة دول وكانت غلته في السنة مئة ألف ولم تجب عليه زكاة قط كان اللي يطلع يوزعه مش معاه فلوس وخلاص فالحسين بن حفص عند البيهقي وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عند الحاكم كلاهما روى الحديث عن سفيان الثوري فلم يذكر الزيادة يبقى بقى عندنا كم قبل كام أربعة قبل واحد يحيى القطان جاب الزيادة دي لوحده وقال له أبصق خلفك إنما وكيع عبد الرزاق الحسين بن حفص عبيد الله الأشجعي الأربعة دول رووا الحديث عن سفيان ولم يقولوها هنحط وكيع بقى نعمل بقى مقارنة أربعة قبل واحد هات وكيع حطه قبل يحيى القطان يجروا قبل بعض كفر سيرها في الثقة والضبط والإتقان بل أحمد بن حنبل في بعض الروايات قدم وكيعا بإطلاق على يحيى وغيره لكن العلماء متفقون على أن وكيع بن الجراح كالمسمار في الساج كالمسمار في الساج احنا قلنا التعبير ده قبل كده الساج اللي هو ايه خشب الزان يعني لما تدق مسمار في خشب الزان تعرف تطلعه ما تعرفش تطلعه الا بالنجار الكبير على وزن الطبل الكبير يعني ماشي يبقى وكيع وبال يحيى ما يتخيروش عن بعض لما تضيف بقى الوكيع بن الجراح عبد الرزاق والحسين بن حفص عبيد الله أشجعي يقوم يلوح لك شذوذ رواية يحيى القطان مع تثبت يحيى القطان فواحد يقول لك برضه أنا قلبي وجعني يحيى القطان لسه برضه وجع قلب ما تشوف لنا حاجة كمان تريح قلب أقول لك ماشي يا عم نطلع فوق شوية ونشوف أصحاب سفيان الثوري هل حد من أصحاب سفيان الثوري وافقه على هذه الزيادة ولا لا انتوا واخدين بالكم احنا عمالين نطلع طبقة طبقة اهو ها عندنا شفنا تلامذة يحيى القطان وخلصناه وبعدين شفنا أصحاب يحيى القطان تابعوه ولا خالفوه وخلصناه يبقى فضل أصحاب سفيان الثوري فوجدنا أكثر من 12 راوي فيهم شعب وأبو الأحوص سلام بن سليم وقيس بن الربيع وورقاء بن عمرو وجماعة يطول ذكرهم منهم برضو السيد الثوري كل هؤلاء راوا الحديث عن منصور فلم يذكروا الزيادة يبقى كده ايه الواحد بدأ يشم نفسه اقول لك خد الرابعة دي عشان ايه عشان تبقى كده اطمنت خالص او يترجح لديك ان دي زيادة شاذة عبد الملك ابن عمير روى هذا الحديث عن ربعي بن حراش بدون هذه الزيادة يبقى نطلع من الكلام ده ان انظر حولك ولا خلفك والله انتوا انتوا رواه ممتازين انظر حولك دي بتاعت حسنين ومحمدين اللي كلاهما متروك ها لو مش حسنين ومحمدين دول بتوع تنظيم الاسره اللي كل واحد منهم داخل في زمره الوضاعين والكذابين والحمقى والمغفلين ها الزيادة انظر خلفك ها مش انظر حولك طيب انظر خلفك دي بقى والله ابصر خلفك يبقى دي ما قالهاش غير يحيى القطان عن سفيان وخالفه أصحاب سفيان فلم يذكروها وكمان أصحاب سفيان الثوري لم يذكروها وكمان عبد الملك بن عمير صاحب منصور المعتمر لم يذكرها ما عدلناش في الإسناد غير ربعي بن حراش وطارق بن عبد الله المحاربي واحنا لو وصلنا كده وصلنا لطبقه المنصور المعتبر كفايه علينا قوي ان يترجح لدينا الحكم بشذوذ روايه يحيى القطان مع ايه؟ ثقه يحيى القطان. خلي الزياده دي تقع في في سكه فقيه من الفقهاء. يعمل فيها ايه؟ يقول لك يحيى القطان ثقة ثبت في الثوري وزيادة ثقة مقبولة يبقى نقبل المسألة دي وأم أسس عليها حكم. إيه الحكم اللي هيؤسسه الفقيه؟ أبصخ خلفك. لأن مين اللي رواها؟ يحيى القطان وهو من هو عن سفيان. لكن احنا بقى لما نشغل بقى يعني قواعد المحدثين نلاقي العملية مش كده مع ثقة يحيى القطان وانه في الذروة في الضبط والايه؟ والاتقان. كفاية؟ علقة محترمة دي. ما تعيش تاخد غيرها. ان شاء الله تاخد غيرها المحاضرة الجاية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.